أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله يقول أهل الطب أن المنشطات هي الأدوية التي تحفز وظائف الجسم هذا التنشيط يتولد عنه الانتباه واليقظة ويزيد الحركة فأنا اليوم أتساءل هل لنا في هذه اللحظة أن نأخذ منشطات؟ لكن من نوعية أخرى ليست هذه المنشطات التي أتت الآن على أذهانكم إنما أريد منشطات أخرى منشطات إيمانية في البداية عايز أقول ليه يا شباب الآفة دائما أبدا دنو الهمة ليه الآفة الفتور ليه كل واحد مننا يقول بمشي خطوتين ثلاثة وبعد كده هي الحماسة بتفطر وبعد ذلك أقع من تاني وبعد ما كنت خدت ثلاث أربع خطوات في الطريق يبتدي الأمر يرجع إلى سالف العهد لماذا؟ أولا هل تستشعر أنك صفوة خلق الله في الأرض دلوقتي أنت أنت فلان أيوة عارف أنت اللي بتعمل ذنوب ومعاصي عارف انت اللي مش مظبط قوي انت اللي احوالك مع ربنا يوم فوق ويوم تحت هل تستشعر انك صفوة خلق الله في الارض قول لي ازاي ازاي ابقى صفوة خلق الله وانت لسه بتقول ذنوب ومعاصي لا والله اقسم بالله غير حانث انك صفوة خلق الله في الارض بانتمائك لهذا الدين كنتم خير امه أخرجت للناس حتى ولو كنا مش مركزين قوي المفترض إنك كل ما تزداد قرب منه كل ما قيمتك بتعلى قوي ليه ترخص نفسك يقول ربي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أنت أعلى خلق الله أحب خلق الله إليه الآن في هذا الزمان بمجرد انتمائك لهذا الدين فإذا كان ربنا بيقول أنت أعلى يبقى السؤال ليه أنت مش حاسس بده ليه أنت مش لاقي ده جواك ليه أنت منهزم بينك وبين نفسك ليه مصغر نفسك وذالل نفسك بشوية ذنوب أنت عارفها كويس ليه ده انت قيمتك كانت عالية قوي ده انت كنت حبيب الرحمن بحبه لك جعلك هكذا مسلم بحبه لك جعلك تقف بين يديه وتناجيه وتكلمه ما نستاهلش ما نستاهلش المقام الرفيع قوي ده أنتم الأعلون لو خرجنا من درسنا ده النهارده بالكلمتين دول كفاك لانك لو حسيت ان انت عالي اعلى بقى عيب بقى شهوة امرأة شوية فلوس مركز جاه تضيعك وتخليك في أسفل سافلين ليه؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فقال مرحبا بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثة دمه وماله وأن يظن به ظن السوء سمعتوا الحديث ده قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول إن أنت أعظم حرمة من الكعبة ربنا حرم من الكعبة شيئا واحدا هذه الأرض أرض الله الحرام أما من المؤمن فحرم دمه وماله وحرم أن يظن به ظن السوء أنا أريدها أن تخرج من قلبك هكذا انظر ربعي بن عامر وقف أمام رستم قائد الفرس فقال إن الله ابتعثنا لنخرج عباده من ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وأرسلنا بدينه إلى خلقه عرفت انت غالي قد ايه ولا لسه مش حاسسها انا عايز اسألك لما تقبل الدنية ليه راضي انك تبقى قليل رخيص ليه شوف عمر في موقف الحديبية وهو يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بلى فيقول يا رسول الله أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قال فلما نعطى الدنية من ديننا ليه نبقى قليلين ليه تبقى قليل ليه ترضى بكده فعلى ما نعطى الدنية في ديننا لا ترضى بأن تكون هكذا من الغثاء قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء انتوا عارفين الغثاء السيل المطر لما ينزل على الأرض فيجرف الأرض فيطلع يبقى فيه شيء من الوسخ هو ده الغثاء شفتوا المعنى صعب ازاي غثاء قذر ترضى انك تكون قيمتك بعد ما تبقى أصرف عند الله من الكعبة تبقى غثاء لا ينبغي أن يكون لنا ذلك لكن القضية ايه ومن يهن الله فما له من مكرم يبقى يحبك ويقربك ليه يبسط يده لك ويمن عليك بالنعم دي كلها وانت في الاخر تقع في شوية ذنوب ما تستاهلش قال الحسن وقد ذكر أهل المعاصي هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عنده لعصمهم آه لو يتفهم المعنى ده رخصت نفسك بعت نفسك بثمن بخس قول لي مش هينفع يبقى كده لازم تبقى كده جواك تتولد الطاقة دي اللحظة دي جواك قول لي مش هرضى ابقى كده ما بقاش صفوة خلق الله وفي الاخر خالص ابقى دون قول لي اعمل ايه ازاي همتي تبقى في السماء وأنا اليوم أكتب لك هذه الروشتة للخروج من هذه الحالة دنو الهمة أول منشط يا شباب منشط جميل أوي أول شيء ارفع راسك أنتم الأعلون عينك بصل فين بقى الجنة عينك لا تنظر إلى سفاسف الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب مكارم ومعالي الأمور ويكره سفاسفها والمعنى ده بقى مهم قوي بيحب اللي يبص لفوق ويكره اللي يبص لتحت عايزه يحبك ولا يبغضك ما هو يبص على اللي في قلبك يلاقيك مشغول بسفاسف كلام فاضي ايه همك يا شباب احنا كلنا قاعدين مع بعض عشان نخرج من المشكلة دي بتفكروا في ايه ايه اللي شغل بالكم معالي الامور قلبك بيتقطع على دينك قلبك بيتقطع على احوال المسلمين اللي كل يوم يبادوا ويقتلوا في مشارق الارض ومغاربها مشغول بايه ولا كل قصارى امرك قد اهمتهم انفسهم مشغول بشهوتك مش عارف تخلص منها لسه مش عارف يبطل صحوبية لسه مش عارف يبطل عادة سيئة لسه مش عارف يبطل السجاير والتدخين والمخدرات لسه مش قادر يقاوم نفسه قدام الدش لسه مش قادر يقاوم نفسه قدام شهوات نفسه عايز يخرج ويتنطط ويلعب وفي الاخر خالص دين لعب هزل وهذا الامر جد وما هو بالهزل ارفع راسك انت الان لا تنظر الا الى الجنه اديني خيالك خمس دقائق وحلق معايا لفوق حيث الجنه سلعه الله الغاليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبقى هو ده المنشط اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس احنا النهاردة نقول ايه يا عم اي حاجة اي حاجة في الجنة بس نعتبها بس هو ده مظهر من مظاهر دنو الهمم يقول النبي إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تتفجر أنهار الجنة نفسك لا تهفو إلى شيء يصنعه الرحمن بيده لك والله لو بتحبه تلاقي جواك شوق يجريك وعجلت إليك ربي لترضى ما تبقاش حاسس بنفسك ربك عامل لك حاجة بإيديه ولله المثل الأعلى لما تيجي كده واحد بيحب مراته قوي فتتصل بيه وتقول له النهاردة عاملة لك حاجة من اللي انت بتحبها بايديا يبقى عايز يخلص الشغل بسرعة ويجري وبتاع علشان اللحظة الجميلة دي لو بتحبه هيبقى كده لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر تشتاق وهمتك تعلو ألا تشتاق للجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة حاجة كده ما تجيش على ضفرك ده في الجنة يعمل ايه لو حتة قد كده من الجنة طلعت وظهرت لتزخرف لها ما بين خوافق السماوات والأرض دي بس كده يقول ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره ايه ده واحنا هنلبس انسيال في الجنة اه والله في انسيال في الجنة اهو اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم الانسيال بتاعك في الجنة يعمل ايه مالكش انت في الانسيال مش مشكلة ويقول صلى الله عليه وسلم قيد صوت قد عصايا كده في الجنة قيد صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها ولا نصيف امرأة من الجنة حجاب امرأة في الجنة خمار امرأة في الجنة دي هي بس كده بخمارها بس كده لنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أدنى أهل الجنة ده أقل واحد في الجنة شوفوا منزلته عند ربنا تبقى عاملة ازاي يقول إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل ده ايه هيزحزح عن النار أول ما يطلع يبص يلاقي شجرة جميلة كده فيقول أي رب قربني من هذه الشجرة أكون في ظلها مش عايز أكتر من أنا بس يعني أقف تحت ظل الشجرة دي فيأخذ في التمني إلى أن تنقطع به الأماني كل شوية يقول له طب بس ممكن أخش شوية طب يعني ما بقاش يا رب يعني من المحرومين كده أقف على باب الجنة أخش الجنة بعد شوية ياخد كذا يقول له تمنى تمنى تمنى إلى أن يقول الله له لك ذلك وعشرة أمثاله هم بقى شوفوا بقى أدنى واحد هياخد إيه فيدخل بيته فتدخل عليه أيوه هو ده زوجتاه زوجتاه من الحور العين فيقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك كلام زي الفل حاجة تنعش القلب فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت وده أقل واحد شوفوا سبحان الملك إذا يا شباب هدفك إيه؟ هدفك الجنة رضاه عنك سبحانه فيبلغك الجنة أحد الحاجات الأساسية عشان الهمة تعلو الجماعة بتوع علم الإدارة بيقولوا علشان يبقى أنت إنسان ناجح في حياتك وتحقق أهدافك تحتاج إن هدفك يبقى فيه أربع شروط إيه الأربع شروط؟ أول حاجة يبقى الهدف قدام عينيك واضح فعشان كده بقول لكم كم سألتم الله اليوم أن يدخلكم الجنة أقل حاجة المفروض سبع مرات المفروض أقل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده أن نسأل الله تعالى الجنة في اليوم سبع مرات ونستعيذ بالله من النار سبعا وبها تحق لك وتجب لك الجنة إن مت على ذلك ما هي لو قدام عينيك كل شوية هتقعد تقول نسأل الله الجنة تمشي تشوف أي نعيم في الدنيا تقول يا رب الجنة فطول ما انت كده الدنيا ما تاخدش عينيك وطول الوقت عينيك رايحة فين الجنة فهمتك تعلو عشان تبقى عايز تعمل لها فاهمين يا شباب يقولوا اربع حاجات اول حاجة انه يبقى واضح ومحدد يعني ما تتشتتش ما بين اكتر من هدف كل ما اجي اسألك انت عايز ايه الجنة بجد عاوز ايه الجنة بس هي دي اللي تطلع أول كلمة من قلبك يبقى هدفك واضح محدد وثالث صفة أنه يكون واقعي واحد قاعد بيعمل معاصي وذنوب ومدمن هذه السيئات تقول له أنت عايز إيه؟ لك الجنة يبقى ده الكلام مش واقعي يبقى ده مش هدف يبقى هو بيخدع نفسه ورابع صفة أنه يقولوا أنه يكون قابل للقياس يعني ينضبط انت عايز الجنة الطريق للجنة كذا وكذا وكذا انت النهاردة لو عملت بعض الاعمال تدخل الجنة يبقى دي نصب عينك مركز فيها ان النهاردة انا هظبط الصلوات الخمس انا بعد كده النوافل الصيام صيام النوافل قراءة القرآن الذكر انا النهاردة هحتسب في اعمالي هشتغل بنية مختلفة مش عشان يبقى معايا فلوس وخلاص لا النهاردة الفلوس عارف ان ربنا قال في الحديث القدسي ان انزلنا المال لاقام الصلاه وايتاء الزكاه الفلوس دي في ايديا وديعه انا ربنا استامني عليها فانا بصرفها زي ما ربنا امرني بس القصه عندي مختلفه خالص اهدافي في الحياه اتغيرت قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله فهمتم يا شباب يبقى المعنى ده لازم يتحفر جواك كده لو ركزت على هدفك بهذا الشكل يبقى هو ده عربون النجاح كان البخاري يستيقظ كل ليلة من المنام عشرين مرة يمسك بأحاديث ويعلم عليها شايفين عايش ازاي البخاري بينام بيصحح في الأحاديث دماغه كلها مركزة في هدف واحد سكتي رايحة فين للجنة من سكة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انت هتنصر دينك في مجال تاني انت مش عارف تنام ووالدك ما بيصليش مش عارف تنام واخوك مدخن مش عارف تنام واختك مش محجبة مش عارف فتقعد يا رب اهديهم يا رب خذ بأيديهم ونواصيهم إليك أخذ الكرام عليك مش عارف تنام والجيران سهرانين الليلة كلها مقضينها في أمور لا ترضي الله عز وجل حبيبي في الله جد في طلب الجنة قال أبو سليمان الداراني بينما أنا ساجد إذ ذهب بي النوم فإذا أنا بحوراء قد رقدتني برجلها اديت له قولوها انتوا المهم يعني ضربته بس الحوراء برضه بتلطش بس بتقول كلام حلو قالت حبيبي يا عيني حبيبي أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم بعد ما قالت له حبيبي راحت مدياله بقى بؤسا لعين آثرت لذة نوم على لذة مناجاة العزيز قم قم يا عم فقد دنا الفراغ ولقى المحبون بعضهم فما هذا الرقاد حبيبي هو ده نايم ليه يا حبيبي لا بص فما هذا الرقاد حبيبي وقرة عين احلف بالله ما حد يسمعها من مراته دي حبيبي وقرة عين أترقد عيناك وأنا أربى لك في الخدور منذ خمسمائة عام ده أنا ربنا سبحانه وتعالى يصنعني على عيني من خمسمائة سنة عشانك وانت نايم راح قايم وطلق الدنيا باللي فيها ويمكن يكون طلق التانيين كمان بالمرة ومر سعيد بن جبير بشباب من أبناء الملوك فجلس يبكي فقيل له لما تبكي قال ذكرني هؤلاء بشباب أهل الجنة وصاحبنا بقى صلة بن أشيم ده كان راجل من السلف عمل ايه كانت ليلة بنائه ففي النهار أدخلوه الحمام الساونا حمام العريس يعني فأدخلوه الحمام ثم أدخلوه على زوجته في المساء فقام يصليان حتى الصباح فساله ابن أخيه في الصباح إيه الأخبار قال أدخلتني بالأمس على بيت ذكرني بالنار وأدخلتني في الليل على بيت ذكرني بالجنة فما يزال فكري بين الجنة والنار حتى الصباح السلام عليكم ايه يا عم الناس دي هكذا كان اقبالهم على الجنة فاللي قدامه الجنة بالشكل ده واللي بقى شاف حور في المنام واللي ربنا من عليه بشيء من الجنة كده شافه في رؤية جميلة واللي قعد يطالع أوصاف الجنة نفسه هفت فأقبل على الله فيبقى البرنامج العملي مع أول منشط ده أكثروا من ذكر الجنة وسماع وصف الجنة والقراءة عن الجنة ويبقى نتعاهد كده مع بعض كل ما واحد مننا تهفو نفسه لشيء من الدنيا يجي مثلا واحد يقول له ايه حتة عربية ما شاء الله شوف حاجات وعاملين فيها اوبشنز رهيب رهيبة يعني يطلع واحد يقول دايما ايه نسأل الله الجنة عشان قلبك ما يملش الحاجة من الدنيا ده اول منشط المنشط الثاني يا شباب الخوف قالوا أعظم سائق إلى الله الخوف احنا ما نحبش نسمع الكلام ده بس هو دايما كده الواحد أحيانا نفسه تبقى محتاجة كرباك كده يفوقها ويرجعها لربنا أكتر حاجة تقومك إنك تبقى خايف من حاجة بعض الناس يبقى خايف من عقوبة الذنب بالذات لو شاف ده قدام عينيه واحد حرم رزق إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه فيقول لك لا واحد كان بيكلمني من قريب فبيقول لي يعني أنا دخلت ولا 20 30 بيت أنت شايف الموضوع يعني متعصلك كده يعني دي بسبب الذنوب فقلت له طبعا حرمت أرزاق كثيرة بسبب ذنوب قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين أخاف من فجأة الموت وسوء الخاتمة والله العظيم لسه امبارح بيحكوا لي أربع شباب راحوا الغردقة العربية اتقلبت اتنين منهم 21 سنة والتاني 22 سنة ايه أخبارهم دول يا شباب زي ما بقول كل مرة لا ده ولا ده لا وحش ولا حلو هيروح فين ده كان عايز يقضي ال weekend في الغردقة تظن انت ان ده سوء خاتمة ولا حسن خاتمة الله اعلم وانا دايما اقف اقول اتقص بدري ليه وليه ما يكونش الدور عليا ولا عليك بالله عليكم احنا مش جايين علشان ازهقكم في عيشتكم ولا لكن والله الذي لا اله الا هو ده كلام انا بقوله لنفسي قبل ما اقوله لكم وانا لكم ناصح امين محب لكم ربنا سبحانه وتعالى شهيد بس انا بقعد اقعد كده بيني وبين نفسي اقول صحيح اللي في النص ده الناس بتقول عليه كويس وناس تانية تقول ملخبط هيموت وهيبعث على ما مات عليه تظن فين كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فجأة النقمة مرة واحدة كده ما كنتش هتخيل أبدا أن فلان الشباب كانوا منهارين تماما يا شباب بقول لكم 18 سنة و20 سنة و22 سنة يعني من دوركم حد يتصور أبدا أنه ممكن تكون لحظة ختمته قريبة قوي قوي كده يا والمصيبة بقى سوء الخاتمة على شباب كثر على أحد الطرق السريعة ثلاث شباب كانوا في عربية وعملوا حادثة فعدى الراجل بتاع المرور لقى العربية مقلوبة وواحد منهم في النهز الأخير فقال له قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قال له أنا في سقر أنا في سقر أنا في سقر فالراجل مش عارف إيه سقر فراح سأل ايه سقر في حتة اسمها سقر سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر والحاجات اللي ترعب في المعنى ده عشان كده تخلي الواحد يفوق لنفسه ان احيانا يبقى الواحد شكله حلو وهو عارف من نفسه انه جواه بلاوي سود إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع ذراع بس خلاص هيخش الجنة بالشكل كده فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ابن كثير في البداية والنهاية ذكر قصة شيب بيقول إن كان في رجل صالح يدعى علي البكاء وسمي البكاء ليه بقى عشان الموقف ده إنه صاحب رجل وكانت ليه أحوال وكرامات الناس تقول ده من أولياء الله الصالحين فصاحبه مرة في سفرة من السفرات فخرج معه من بغداد فانتهوا في ساعة واحدة إلى بلدة بينها وبين بغداد مسافة كذا وكذا فبيقول إن الراجل ده قال له أنا حموت خلاص في الوقت الفلاني ده راجل بقى واصل أهو قال فلما كان في النهز استدار إلى جهة الشرق فحولته إلى القبلة فاستدار إلى الشرق فحولته إلى القبلة ففتح عينيه وقال لا تتعب نفسك إني لا أموت إلا على هذه الجهة ثم أخذ يتكلم بكلام الرهبان حتى مات بص بقى الموقف هيحصل إيه بقى قال فحملناه خدناه وقلنا نشوف له حتة نتويه فيها دي فمررنا بدير فوجدنا من فيه على حزن عظيم فقال لهم ما شأنكم مالكوا زعلانين قوي كده ليه قالوا مات لنا شيخ كبير ابن مئة سنة فلما كان اليوم الذي مات فيه أسلم أسلم في آخر يوم فمغمومين بقى فلان الفلاني يعمل كده في الآخر خالص بعد مئة سنة يطلع في الآخر خالص مسلم قال فقلنا لهم خذوا هذا وأبدلوه بذاك فأخذنا رجلهم وأخذوا رجلنا ودفنوه في مقابر النصارى يا نهار أبيض ده بيقولوا إيه كانت له أحوال وكرامات أحد الشباب في السكرات قيل له قل لا إله إلا الله قال أعطوني سيجارة أعطوني دخان ومات على ذلك الحاجات دي لما تسمعها المفروض إنها تخليك تفوق نفسك لماذا لا يختم لك هكذا قول لي يا عم صك الأمان اللي انت واخده خدته امتى من الرحيم الرحمن ايه الأمان ان انت عملت ايه صليت ركعتين ولا مسكت لك مصحف يومين ولا عملت كذا ايه الأمان ليه مش خايف ألا تخاف مما أعده الله عز وجل للعصاة وكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن سعد بن معاذ قال لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت منها سعد بن معاذ والحديث في المستدرك إن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت خرج النبي صلى الله عليه وسلم كئيب حزين ثم دخل قبرها حطها بإيديه وخرج ملتمع اللون الأول كان متضايق حطها وبعد كده خرج مستبشر ووشه يفيض بالضوء والنور فقال إنها كانت امرأة مسقامة مريضة كانت صاحبة عائل فذكرت شدة الموت وضمة القبر قلت يا نهار زينب ستضم ضمة القبر فدعوت الله أن يخفف عنها فخفف الله عنها من لك أنت يا مسكين حتى يدعو لك أن يخفف عنه ألا تخاف من مشهد الحساب وأنت تقرر بين يدي العزيز الواحد الجبار القهار والمشهد ما فيش أصعب من كده أنت ماسك صحيفة عملك لأ ده الصحائف هتتطاير فهتقول همسكها باليمين إن شاء الله همسكها يا بقى لو لفت ولقيتها في شمالك تأمن نسأل الله تعالى أن ييمن كتابنا فهتمسك وانت إن شاء الله من أهل اليمين وهتقرر على ذنب ذنب كل صغيرة وكبيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها في إيه كل حاجة مكتوبة ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يا رب سلم يا رب تب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب يا رب أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ألا تخاف ما يؤمنك يا مسكين ألا تسمع رب العالمين وهو يصف ما أعده للعصاة المذنبين وكلنا ذاك الرجل يقول الله إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون يقول يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول يقول لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل يقول يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سلم يا رب سلم اللهم حرم أجسادنا ووجوهنا على النار اللهم أعتق رقابنا من النار هل استشعرتم خطورة الأمر لو وقر هذا في القلوب فعلامة ذلك أن تنهضوا وتبادروا وتسابقوا المنشط الثاني كان الخوف أما الثالث فمعرفة فضائل الطاعات الحاجة اللي تخليك عايز تشتغل ما رغبك به الله ورسوله من الأجر والنعيم أنا مش هقول أكتر من شوية أحاديث كده من غير تعليق بس هو التعليق حاجة واحدة بالله عليك بعد كده مش عايز تشتغل ليه اعمل أي حاجة أنا اخترت لكم الحاجات الخفيفة خالص أعمال يسيرة جدا عشان تبقى هي دي عنوان صدقك في طلب رضا ربك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات حتى يختمها بنى الله له قصر في الجنة فقال عمر إذن يا رسول الله نستكثر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر قل هو الله أحد عشر مرات بأسر في الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين في لفظ سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة على الصراط يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مضجعك قبل ما تنام اقرأ دي بس اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك تكتب عند الله موحد فلو مت على كده تبقى مت على التوحيد ولك الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار في أيسر من كده مش عايز يحرك فيك حاجة ليه كل الكلام ده يقول صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين تصلي بقول هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس اتكتبت في الليلة دي مش غافل بس تصلي بمئة آية لو جبت عمة والنزعات وعبسة يجيبوا مئة آية تكتب من القانتين تكتب من الخاشعين عند رب العالمين يقول صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس ركعتين تصليهم محدش شايفك تقفل عفسك اوضتك وتصليهم تعدل صلاته على أعين الناس 25 فلو الصلاة العادية بتاخد فيها مثلا 10000 حسنة يبقى اضرب في 25 لو صليتهم لوحدك يجعل أجر حجة وعمرة تامة تامة لمن صلى الفجر ثم جلس إلى الشروق يذكر الله ثم يصلي ركعتين ومن يخرج إلى صلاة الجماعة يخرج بس كده عشان يصلي صلاة الجماعة يكتب له أجر حاج فلو خرج لصلاة نافلة إنه يخرج يصلي الضحى مثلا أو يخرج في ليالي رمضان لصلاة التراويح مثلا أو إن هو يقف كده ويقول أنا ما صليتش سنة الظهر والله يروح داخل المسجد علشان يصليهم كانت كأجر عمره كثر خير الله وطاب يقول صلى الله عليه وسلم من صلى أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نقلة من الجنة من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر انفضت خطاياه كما تنفض عن الشجرة أوراقها ناهيك عن أعمال كثيرة من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب الله له بكل مسلم حسنة هي دي بقى تسمع مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كتم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء اختار اللي انت عايزه احنا في زماننا ده يقول من ظن بالمال ان ينفقه وبالليل ان يكابده لا انت عارف تقيم ليل ولا انت شغال في النفقه في سبيل الله ولا في الجود والصدقه فعليه سبحان الله وبحمده يقول من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا بمجرد أنك خرجت النهاردة تقول أزور أخويا ده في الله ليس لأي شيء يبني لك منزل في الجنة كل ده لا يحرك فيك شيء يقول من سره أن يحب الله ورسوله اللي يحب أنه قلبه كده يتملي بالمحبة والشوق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلا عليه أكثر من أن ينظر في المصحف بعد كل هذا عندنا عذر عندنا عذر يا شباب أي واحد مننا قاعد اللي لسه في أول الطريق اللي لسه برضه مش مظبط قوي يقول لي إيه عذره ليه مش قادر ليه رجلك تقيلة ذنب والامتى هتحط الذنب ده سد لا ينقض بينك وبين الله هتقعد طول الوقت كده سايبه قدامك اخلص اعلى فوق انظر الى الجنة المنشط الرابع وهذا من اهم المنشطات لانه انت ممكن دلوقتي الكلام يبقى يحرك فيك اي حاجة تخرج تشتغل يوم اتنين ويمكن ليلة ويمكن سويعات لكن اللي يخليك تحافظ المنشط ده وهو الصحبة الصالحة مصاحبة أهل الهمم العالية يقول الله فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله لو انت حبيبك وصاحبك الانتيم هو رجل صالح عابد طالب علم رجل صالح يعرف ربنا حالك هيتغير الصاحب ساحب فخلي حاجة من الحاجات اللي تطلع بيها النهاردة غير الشلة مش هينفع حتى ولو كانوا ناس طيبين وكويسين بس بيهمدوك دور لك على واحد وهتلاقيه لو صدقت الله واحد همته أعلى هو ده اللي هياخد بإيدك لطريق ربنا دور على اللي دول وصفهم ولا يخلو منهم زمان عشان بس ما تقعدش تقول لي فين دول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ده متعب يقول أولياء الله نسأل الله تعالى أن نكون منهم أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله أنت تشوفه كده سبحان الله لا إله إلا الله ما شاء الله تلاقي قلبك قاعد بيسبح تلاقي لسانك بدأ في الذكر إذا رؤوا ذكر الله كان الناس إذا رأوا وكيع بن الجراح عارفين قصة وكيع ده اللي هو شيخ الشافعي مشهور البيت الشعر بتاعه فقالوا كان الناس إذا رأوا وجه وكيع قالوا هذا ملك وإذا رأوا وجه محمد بن سيرين سبحوا الله للنور الذي كان على وجهه الله طب نشوفهم في المنام حتى وكان جعفر بن سليمان يقول كنت إذا وجدت من قلبي قسوة غدوت إلى محمد بن واسع أنظر في وجهه فخلاص كله يروح تبص له بس كده كل القسوة اللي في القلب تضيع وانظر ماذا صنع الصالحون في همم الناس ابن عباس غلامه عكرمة اللي هو برضه مشهور بالتفسير ابن عباس كان بيعمل فيه ايه بقى كان يربط رجله بالحبل ليتعلم القرآن والسنة فصار إمام عصره وهذا الزهري لازم سعيد بن المسيب سيد التابعين لازمه ثمان سنين فتعلم منه علو الهمة عارفين سعيد بن مسيب ده كان بيعمل ايه هذا الذي ما أخطأته تكبيرة الإحرام في المسجد أربعين سنة منهم عشرون سنة لم ينظر في ظهر رجل يعني في الصف الأولاني عشرين سنة في الصف الأولاني فابن المسيب ده عمل في الزهري ايه؟ جعل الزهري يحفظ القرآن في ثمانين ليلة وحفظهم ما كانش زي حفظنا اللي هو ايه اللي بيقول لك كل يوم بيحفظ جزء ده وبعد كده بينساه على طول لا حفظوا يعني حفظوا ابن القاسم تلميذ الإمام مالك كان يأتي الإمام مالك في وقت السحر فيعمل ايه فيسأله مسألة جاي للإمام مالك مثلا الساعة أربعة بالليل فيسأله مسألة ومسألتين ثم يتوسد عتبته ينام على عتبة باب الإمام مالك هكذا سبع عشرة سنة أبو يوسف اللي هو تلميذ الإمام أبو حنيفة مات ابنه فترك جهازه ودفنه لأهله وذهب يحضر درس أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني علت همته بصحبة أبو حنيفة فكان لا ينام إلا القليل ويقول نامت عيون الناس تعويلا علينا فإذا نمنا أيوه أيوه فإذا نمنا ضاع الدين أهي دي بقى أنا عايزك تحفظها من درس النهاردة لو نمت الدين في رقبتك قدام ربنا لو نمت هيضيع دين ربنا بسببك أيوة انتوا الشباب انتوا اللي عليكم النهاردة تحملوا الراية وانتوا نايمين في الخط قال نامت عيون الناس تعويلا علينا الناس حاسبين ان احنا اللي حراس للدين فاذا نمنا ضاع الدين اذا عليك بالرفيق الصالح فوالله هو افضل لك من كل احد الحسن البصري يقول اخواننا احب الينا من اهلينا اخواننا يذكروننا الاخره واهلنا يذكروننا الدنيا اغتنم صحبة الصالحين لتعلو همتك بهم وإياك ورفقة أهل الهمم الدنية النبي صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس كإبل مئة الناس عاملين زي مئة جمل لا تجد فيها راحلة واحد بس اللي ينفع تركبه الباقي كله ما ينفعش فإياك أن تكون من هذه المئة المنشط الخامس يا شباب القراءة والسماع عن سير الصالحين كل الناس أصحاب الهمم العالية اللي كان ليهم فعلا شرف في هذا الزمان لازم يكون حط قدامه كده صورة وقدوة وأسوة ابن الجوزي بيقول طالعت عشرين ألف مجلد عشرين ألف مجلد يقول بقى كل دول فاستفدت بالنظر فيها ملاحظة سير القوم كنت أبص على ده الإمام أحمد بقى إمام إزاي فلان من السلف كان وصل للدرجة العليا دي بإيه فلان اللي كان إذا رؤيا ذكر الله كان بيعمل إيه فتعلو همتي أنا بقول لما تقرأ في حاجة من دي اعملها ولو مرة في حياتك مرة واحدة بس تسمع أنه فلان من الصحابة سيدنا ابو هريره يسبح الله تعالى 12 ألف تسبيحه في يوم قول لي انت انت بتعلي قوي قوي كده وبالراحه علينا ما انت مش هتجيبها كده مره واحده يعني شيئا فشيئا لغايه ما توصل وتقول عملت عمل اهو لصحابي يمكن ربنا يمن عليا بحبي ليه وسيدنا ابو هريره ده لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاهو بنحبه كان بيعمل ايه سيدنا ابو هريره كان بيعمل كده نشتغل احنا كمان كان يحب يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقعد تجمع وتقعد تقرا فيها وتجيب اهلك كده وتقعد تمسك رياض الصالحين وتقروا كل يوم ثلاث اربع حديث ليه بيوتنا ما يبقاش فيها المعاني الجميله دي حتى ربنا سبحانه وتعالى ينورها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد ان القراءه في سير الصالحين من احد الاسباب اللي تعلي همه اي واحد كان الجنيد يقول الحكايات جند من جند الله يقوي به إيمان العبيد فقالوا له يعني هنقضيها قصص وحكايات هات دليلك فين يا عم الدليل على الكلام ده قال قال الله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك يبقى الكلام ده بيثبت الواحد في الطريق كده ويبتدي يقول ده سيدنا أيوب قعد 18 سنة في المرض إيه المشكلة يعني وسيدنا يوسف أسر والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب حتى شجت رأسه عادي مفيش مشكلة هذا عثمان بن أبي العاص يقول عنه الحسن رضي الله عنه تزوج عثمان امرأة من نساء عمر بعد ما سيدنا عمر توفي تزوجها إيه؟ عثمان بن أبي العاص فقال والله ما نكحتها رغبة في مال ولا ولد ولكني كنت أحب أن تخبرني عن ليل عمر أنا اتجوزتها عشان تقعد تحكي لي عمر بقى كان بيعمل إيه كان بيعمل إيه في الليل وكان بيقضي يومه إزاي وكان بيعمل إيه داخل بيته فالمعرفة لهؤلاء لا شك تشحذ الهمم سادس حاجة المنظر اللي قدامك حال المسلمين يا شباب مش زعلان له يعني لما تمشي في الشارع كده وتلاقي نسبة المتبرجات بالشكل الرهيب ده وما بقاش ينفع نقول كاسيات عاريات تعمل فيك ايه دي تقعد تقول فتن ومش عارفين نعمل ايه والزمن بتاعنا ده ربنا يعلم بيه وتشتكي وخلاص المفروض الموقف يخليك تتحرك اول حاجة صلح نفسك ظبط حالك عاهد ربك دلوقتي على هجر معصية من المعاصي احلف على نفسك بينك وبين نفسك دلوقتي وانا هسيبك دقيقة تستحضر فيها ذنب دلوقتي وتحلف بالله انك هتهجره بس عشان يرضى عنك اللهم تقبل تبقى معنا نصائح مهمة علشان نفعل مسألة التنشيط لعزائمنا وهممنا دي هقول كده برضو روشتة سريعة عشان نعالج المسألة دي خد بالك منها قوي وانت في الطريق أول حاجة أي حاجة تثبط همتك ابعد عنها ابعد عن البيئة اللي بتخليك تهمد عارفين قصة الرجل قاتل المئة مش كده الحديث ايه انه لما راح للراهب آه، قال له انا قتلت 99 آه، مالكش توبة طيب قتله راح للعالم قال له خلاص سيب المكان ده وابتدي روح لقرية اخرى الشاهد هنا ده بقى فمات وادركه الموت بين قرية السوء وقرية اهل الايمان فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فاوحى الله الى هذه يعني الى أرض الصالحين أن تقربي ففيها أنه ظل ينازع بصدره بصوا بقى يعمل ازاي يعني هو خلاص هيموت وهو ميت شوفوا أسراره على أنه يخلص من الذنب ومن أهل الذنوب فبقى وهو خلاص في النزع ما استسلمش ظل ينوء بصدره يتحرك ناحية طريق الخير ويدي ظهره لأهل المعاصي والذنوب شبر بس في الطريق كان في النص اتحرك شبر فصار عند أهل الرحمة وأخذته ملائكة الرحمة وغفر الله له المعنى هنا هو ده كل ما تحس ان اصحابك دول كل ما تحس ان السكة دي بتشدك اعمل كده وافتكر منظر الراجل ده وهو بيعافر كده حط الصورة دي قدامك والمشهد ده لا يفارق ذهنك المعنى الثاني النصيحة الثانية احرص على وقتك ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها فعيب يعني ضلنا في حاجة اسمها مواقيت للصلوات ضلنا بيعلمنا إن احنا فعلا الوقت كالسيف الشافعي يقول صاحبت الصوفية فما استفدت منهم إلا كلمتين نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك فيبقى للوقت قيمة كبيرة قوي عندك أنا لسه بقول لك ده أنت لو قلت سبحان الله وبحمده غرست لك نخلة في الجنة يبقى الثانية تضيع إزاي وهتتحسر عليها قوي قوي قوي دي يوم القيامة يبقى ما ينفعش يا شباب نعيش كده في الدنيا فوضى وضياع لازم منهج لازم منهج تمشوا عليه تعالوا نقول بسرعة المنهج يبقى ايه رقم واحد لازم تبقى عندك ثلاث محاور كده قدام عينيك ربنا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق أي حد ما بيحققش الثلاث شروط ضايع خسران إيمان أعمال صالحة دعوة إلى الله الثلاث حاجات دول يا شباب وأنا بقول إن قصارى جهدي يعلم ربي الدعوة كلها أنا بقول يا رب لو طلعت من الدعوة دي كلها أموت على ذلك إن توجد في الأمة الشخصيات دي كفانا بقى نحش وطيارات واتجاهات ودول تبع فلان ودول تبع علان كفاية زهقنا كفاية شتات كفاية فرقة كلنا ايد واحدة على المعاني دي دي معاني متفق عليها ممكن نختلف في الوسائل لكن الأهداف واحدة والمهم جدا ان تبقى صياغة الشخصية المسلمة المتكاملة في النواحي دي ما يحصلش خلل في أي واحدة منها متعلم كويس فاهم دينك صح تاني حاجة ليك حال مع ربنا تالت حاجة قضيتك قضية دينك عايش لها أنت مبارك أينما كنت يبقى أول حاجة تتعلم علاقتك بالقرآن أخبارها إيه كل يوم وردك قد إيه من القرآن حافظ منه قد إيه القرآن منهج حياتك يبقى لازم تتعلم تلتحق بمقرأة تتعلم فيها لازم تتقن التلاوة وفي نفس الوقت يبقى ليك حظ من القرآن تلاوة وحفظ وتدبر ويمشي الموضوع كده بمرحلية لازم تبقى عقيدتك عقيدة ثابتة فين بقى العقيدة لو أنا قعدت أسألك دلوقتي قول لي يا عم مراتب القضاء والقدر أربعة اللي ما يعرفهاش لا يعد مؤمنا ايه بقى الاربع حاجات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اه والله كده مسائل ممكن تكون ابجديات لا تعرفها طيب عباداتك بقى الشباب والله انا ب- ابهت 20 سنه 21 سنه وما يعرفش احكام الغسل في ناس خرجت من الجامعه مش عارف يعني ايه الغسل لسه بيسال بيقول لي هو غسل الجنابه بالميه بس ولا ينفع يبقى بحاجه تانية ومش عارف يفرق ما بين المني وما بين المزي ما يعرفش ايه الفرق ما بين المني والمزي والوجه اه حاجات كده دي كده الف ب لسه بنتكلم في الطهاره امور اوليه المفروض ثقافه اي مسلم ملتزم تبقى موجوده فيها يبقى نتعلم ونبتدي نمسك من تاني نمسك مصحفنا ونمسك كتاب من كتب السنة ناخد الأربعين النووية ولا ناخد رياض الصالحين ولا نبتدي كده ناخد حاجة حاجة في الكتاب والسنة ونمسك لنا كتاب بسيط كده من كتب الفقه فقه السنة الوجيز أي كتاب بسيط المهم نبقى عباداتنا سليمة ونمسك لنا كتاب عقيدة برضه سهل وميسر نبتدي نتعلم ونثبت الأمور دي هنعلو أكتر ونبقى داخلين بقى في طلبة العلم وبتاع يبقى لنا منهج تاني حالنا بقى مع ربنا اخبارنا ايه ها يا شباب جواك ايه عنه اكتر حاجة بتحس كده في قلبك ناحيته بتستشعر ايه جوده كرمه فضله قربه تعرف اسماءه وصفاته وبتناجيه بيها وبتتودد اليه بها قلبك فين منه المعاني دي يا شباب احنا فين منها طب هوصل له ازاي اسجد واقترب كل يوم تقرب اليه بما تستطيع ولو ما كانش كده تبقى مشكله كبيره عارف ليه لانك طول ما انت بعيد الرؤيه محجوبه عنك عشان كده طول الوقت هتقعد تعيش في الارض حيران وكل شويه تقعد تقول لي بس الموضوع ده مش كده وفي ناس قالت وفي ناس عادت قرب وانت هتفهم ثالث حاجة المحور الثالث اللي لازم يكون في حياتك انك زي ما قلت كده مبارك اينما كنت في دماغك بقى ازاي انذر عشيرتي الاقربين هخلي والدي يحافظ على الصلاة ازاي ايه اللي في دماغك ان انت هتعمله له هتقعد تبوس ايديه ليل ونهار وتدعي ربنا كل ليلة وتبكي بين ايدين ربنا علشان ربنا يمن عليك ووالدك يصلي او يترك التدخين أو يعرف طريق الالتزام علشان ربنا سبحانه وتعالى يقبضه على خاتمة حسنة إن شاء الله جارك صاحبك هتعمل له إيه كل مكان أنت بتوجد فيه إزاي تحل فيه البركة إزاي تؤثر وأنت موظف في شركة في زمايلك إزاي توصل لهم الخير بشريط وكتاب وكلمة طيبة وبأعمال حسنة وهكذا التاجر في تجارته بأسلوبه ومعاملته هي الأم وهي الأخت وهي الفتاة في الجامعة ولا في أي مكان إزاي تبقى سبب في حجاب كل اللي حواليها قضية حياة عايش لها ولا ينصرن الله من ينصره هتنصره هينصرك فهمنا يا شباب اللحظة دي عايزها تطلع من هنا والله الذي لا إله غيره لأرين الله ما أصنع مش عايش كده تاني والله أنا لم أخلق لأكون بعيد شارد عن ربي ماليش غيره سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني اللي أنا غرقان في كرم ونعم فوالله يا رب من اللحظة دي لازم أتغير والله يا رب من اللحظة دي أنا شخص تاني أنا هعيش لإسلامي هعيش بس لهدف واحد أنت ترضى عني مش عايز حاجة تاني اجمع قلبك كده معايا اللحظة دي يمكن يطلع على اللي في قلبك يلاقيك صادق بجد في طلبها يكفيك شر كل الهموم من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة كفاه الله شر ما أهمه اجمع قلبك معايا وفكر فيه فكر فيه كده افتكر النعمة دي افتكر نعمة إسلامك افتكر نعمة التزامك افتكر كرمه عليك حبه بقى قرب منه بقى قطع الحبال اللي مكتفاك ومضيعاك ومخلياك مش قادر تتحرك له اعلى بقى بص له هو ما تبصش لحد تاني ويا رب انا مش عايز حاجه انا مش عايز دنيا انا مش عايز فلوس انا مش عايز زوجه انا مش عايز اولاد انا مش عايز شغل عايز انت ترضى عني. يا رب يا رب حبني يا رب قربني ليك يا رب خذ بيدي وناصيتي إليك أخذ الكرام عليك يا رب ارزقني الصدق والإخلاص في طلب رضاك يا رب يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم